مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه التي تتجدد دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. هذه حلقه جديده من حلقات من الحياه. عودناكم في كل حلقه من حلقات من الحياه ان نفتح ملفا من اهم الملفات الاجتماعيه التي تشغل قطاع عريض من مشاهدينا الكرام. الا انني في هذه الحلقه آثرت أن أبتعد عن القضايا والمشاكل والأطروحات التي تعودنا عليها في كل لقاءات من الحياة فهذه الحلقة تميزت وتفردت بضيفها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة دائما ما كنت أقول عنه أنه من الدعاة الذين يحملون هم الدعوة إلى الله وهذا الفارق ما بين الموظف وما بين الداعية الذي يحمل هم الدعوة فالموظف كل ما يشغله وظيفته وفقط إلا أن الداعية الذي يحمل هم الدعوة إلى الله فهو مشغول دائما كيف يستطيع أن يبتكر كيف يستطيع أن يفكر حتى يطور من دعوته فيأخذ بقلوب الناس وأيدي الناس إلى رب الناس ضيف هذه الحلقة مر بابتلاءات عديدة جدا في طريق الدعوة إلى الله وكان آخرها هو وفاة ابنه هذا الخبر الذي صدم الوطن العربي والإسلامي كله واستطاع الناس بفضل الله عز وجل أن يتواصلوا معنا من خلال القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي الكل مشغول بفضيلة الشيخ والكل مشغول بأسرة الشيخ والكل يدعو لهم دعاء حرقة فعلا دعاء خارج من القلب وليس دعاء واحد بيقضي واجب الكل مشغول به وبأسرته ويدعون له والرجل حقيقة حينما ظهر في جنازة ابنه ظهر بشكل هز العالم كله طريق الثبات وثبات انفعاله أيضا في هذا اليوم وكلمته المؤثرة التي أثرت فينا فخرجنا جميعا بدرس ممتاز جدا من هذه الأزمة وكيف نستطيع أن نتعامل مع الابتلاءات ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الداعية الميداني المحبوب فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان فأهلا ومرحبا بك حبيبي استاذ حيا الله وشكرا شكرا الله سلام الله عليكم فتح الله عليك نورتنا وشرفتنا وحشتنا حبيبنا ربنا يبارك فيك.
الاستوديو منور بيك الله يحفظك انا اعلم ان الكبسولات الدعويه واللقاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها تاثير بالغ جدا لكن احنا لنا حق على حضرتك آه، طبعا امال الله يبارك إيه؟ يعني القنوات الفضائيه منبر من منابر الدعوه الى الله الله يبارك فيه يا رب و- يعني ويفتح آه، لجميع ابواب الدعوه مشارق الارض ومغاربها الله يستعملنا ولا ربنا يتقبل منا يستبدلنا منكم صالح الاعمال اياكم شيخنا انا اعلم آه، من خلال الابتلاءات والمواقف كثيره التي مرت بحياتك وكنت قد عاصرت شيئا منها مع فضيلتك انك تخرج من كل هذه الابتلاءات بمواقف ومعاني تفيدك في طريق الدعوه الى الله لو تكلمنا عن اخر ابتلاء وهو وفاه ابنك يعني كيف آه، خرجت منه وايضا ما هي المعاني التي خرجت منها لتفيدك في طريق الدعوه الى الله في مرحله قادمه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الله سبحانه وتعالى يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم مش في ذلكم بلاء عظيم من ربكم يعني الإنسان لما بينسى إن ال- الابتلاء ده هو دواء من ضمن الروشتة اللي المربي بتاعه كاتبها له يعني الله سبحانه وتعالى الرب كما قال علماء الأسماء الحسنى وعلماء اللغة آه، مشتق من التربية الرب هو المربي الله سبحانه وتعالى بيربي كل إنسان آه، وبينمي الإيمان داخله وبيعالج مشاكله في نفسيته وشخصيته وحياته ربنا اللي بيربيك يعني نعم.
فربنا سبحانه وتعالى بيديك روشته من ضمن الروشته دي الابتلاءات فالله سبحانه وتعالى حينما يختار ابتلاء انت ممكن يكون الابتلاء صعب على صدرك وصعب انك انت تتحمله ولكن احساسك ان هو من ربك ومن المربي بتاعك ومن اللي بيختار لك اعظم حاجه تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات وجعل لك قصورا ربك كان ممكن يحولها لك جنه نعم.
ربنا كان قادر ان هو يخليها لك جنه ما يعني هي مش مش مش فارقه عند ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عظيم العطاء والله يحب من يعملون لدينه ومن يسيرون في طريقه ولكن الر- الله اراد ان الدنيا تبقى كده صحيح.
إيه، لان لو الدنيا مش كده ما كناش اشتقنا للجنه صحيح.
ما كناش طمحنا للجنه وما كناش فكرنا للجنه ولو الدنيا مش كده ما كناش اقبلنا على الله سبحانه وتعالى وكان في حاجات كتير جدا في كرم الله ولطف الله ما كناش فهمناها لان في فترات الابتلاء الواحد بيعرف ربنا معرفه هو ما بيعرفهاش قبل كده يعني ما ما ما ما بيبقاش عارف ان ربنا ممكن يقف مع الانسان كده نعم.
وممكن يلطف بالانسان كده وممكن يبقى حدث شكله صعب جدا ولكن هو من جوه فعلا لما تيجي تفكر بعدها بشهر اتنين تلاته لا ربنا لطف بينا قوي قوي نعم.
قوي قوي قوي ولولا يعني الام ناس كتير جدا اه، ابتليت بنفس الابتلاء اه، انا كنت قارنت الابتلاء ده كان بيبقى شكله ايه نعم الابتلاء ده فعلا لا يترك كثير من الامهات والاباء الا وهم يعني الحمد لله يعني, اسال الله يعني يلهمكم الصبر والسلوان يا رب العالمين الحمد لله شيخنا خبر الوفاة هز العالم كله والناس كلها تتكلم على هذا الموضوع الكل كان مشغول بكم وبأسرتك الموقف ده خرجت منه ايه حب الناس وتعاطف الناس يعني احنا لو كنا فتحنا المجال للناس يا شيخنا إيه، والكل عايز رقم تليفون الدكتور حازم والكل عايز عنوان بيت الدكتور حازم والكل يريد ان يشارك الدكتور حازم شومان هذا الابتلاء ويقف جنبه فعلا يعني مشاعر حضرتك تجاه هؤلاء والله يعني.
في في بعض اللحظات في حياتك انت ما ينفعش آه، ما تركزش في نقطه واحدة. يعني نعم.
يعني آه، آه، يعني انا ذاك- فاكر لحظه معرفه موت والدتي الله يرحمها وكانت في المستشفى الله يرحمه.
كانت على جهاز التنفس الصناعي وده كان اشد زلزال مر عليا في حياتي يعني آه، او اشد فعلا لحظه انا فعلا كانت يعني رهيبه بالنسبه لي في حياتي اول زلزال كبير قوي في حياتي آه، انا جالي الخبر من المستشفى انا ما عملتش حاجه الله اكبر يعني انا لو كنت عملت اي حاجه في اللحظه دي غير ان انا اصلي ركعتين انا ما اعرفش كان حصل لعقلي ايه سبحان الله العظيم آه، موت الام قصه كبيره جدا في حياه اي انسان فاهم يعني ايه امه يعني إيه، اما اخويا برضه توفي من امريكا فانا واحد اتصل بيا فبيقول لي البقاء لله فبقول له البقاء لله في مين قال لي دكتور هشام فانا رد عليه انت بتستعبط يالا
وقد ياتي في بالك كله هشام الا اخوك مش نعم.
كده هشام اخويا ما ينفعش يموت يعني انسان متفجر بالحياه في امريكا خد الجنسيه الامريكيه مصمم انه يلاقي جامعه امريكيه عاليه انسان عبقري انسان له بصمه في حياه كل اللي قابلهم لسه في الاربعينات انا يعني ايه انت إيه الانسان المتفجر بالحياه ده يموت يعني ايه اخويا يعني سبحان الله العظيم يعني كانت لحظه وفاة اخوك كان بعد وفاة والدتك ولا اه قبلها؟
اه اه بعد بعد- الوفاة. نعم ف... فاخوك مات فانا م- يعني انا مش مصدق فالمهم عملت مكالمه او حاجه زي كده حد من امريكا بعت لي عرفت ان هو مات فعلا قفلت التليفون الله اكبر يا الله.
انا آه والله ما هو انا اي حاجه الا ركعتين انا ممكن ابقى اخويا يعني مش نعم.
شخصيات مهمه أوي في حياتك يعني نعم.
الحمد لله الحمد لله يعني فعملت الله المستعان معلش يعني احنا من زمان كنا عايزين نقعد معاك لكن سبحان الله العظيم اه ف... فانا فاكر آه، يعني يعني خالد ابن الله يرحمه لما كان في المستشفى آه، الركعات ده انا كنت محتاجه اي تفكير بره ده انا لو كنت فكرت الجنازه هتتعمل ازاي طب انا هعمل ايه طب انا دوري ايه انا ما كنتش اقدر اتماسك لان اللحظات دي الكلمه في علاقتك بالله بحساب صحيح.
تعرف زي قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب لدي عتيد.
رقيب عتيد ابن عاشور في التحرير والتنوير والرازي في مفاتح الغيب قالوا ان الايه دي بتتكلم عن لحظه موت الانسان سبحان الله.
والملكين بيكتبوا اخر كلمه هتقولها قبل ما صحيفتك تتسلم فكلامك في الاحتضار هو ده اللي نزلت في هذه الايه يعني شايف بعض المفسرين وصل لوجه ايه ان اللحظات العصيبه دي انت بتراقب قوي هتقول ايه هنا لان دي لحظات يا انت مؤمن يا انت مش مؤمن بقى بجد يعني ف... فانا في اللحظه دي يعني انت ممكن تخسر والدتك ممكن تخسر ابنك ممكن تخسر اخوك بس ما ينفعش تخسر ربنا إيه إيه ولو خسرت ربنا انت خسرت كل حاجه لانك انت اصلا ما فيش حاجه في حياتك ليها اساس الا في اتصالك بالله يعني انت من اول انت حياتك كلها انت واقف فيها على باب ربنا فانت ما عندكش إيه، في- يعني ساعات لما الواحد يدعي ربنا كده اقول له يا رب انا ما اعرفش غيرك يعني انا ما بنيتش حياتي على ان انا عندي دايره علاقات واسعه فلما اتزنق اكلم حد انا انا ما اعرفش غيرك فبالنسبه لي هو الامل الوحيد ليا ان انت تقف معايا فجند الله لك الدنيا حقيقة.
حقيقه في هذا الابتلاء يعني انا ساعتها يا استاذ عمر ما بفكرش في حد اصلا أكيد يعني طبعاً.
بص طبعاً.
يعني اخوانا لما كانوا بيجوا لي قدام المستشفى في في مرض ابني انا كنت طلبت منهم كلهم طلب واحد من اول يوم اللي عايز يجي يقف 24 ساعه قدام المستشفى يقف بس على شرط محدش له دعوه بيا انا عايز اقف اصلي انا عايز محدش له دعوه بيا يعني ايه سيبوني في العالم بتاعي تمام لان انا نزل بي ما الله بي عليم فانا عشان اتوازن نفسيا في اللي انا فيه وما اخسرش علاقتي بربي في اللي انا فيه انا محتاج حاجات سيبوني في ما حدش له دعوه بيا بقى اقف جنبي اسندني احتاجتك الاقي اخويا راجل جنبي ويا بخت من كان واخوه راجل وعرفت طبعا يعني ايه اخواني ويعني ايه احبابي وعرفت ان اغلى يعني في بعض الدعاة لما ربنا بيكتب له شيء مثلا من القبول بيلاقي فرص ماديه رهيبه وفرص للسفر في العالم يعني الواحد من سنين فضل ومنه الله اما لقيت الدنيا كده قدامي اخترت اخواني سبحان الله.
اخترت ان انا افضل وسط اخواني اخترت التربيه نعم.
اخترت ان الدعوه ما تسحقش التربيه افضل وسط اخواني افضل آه، آه، لا انزل جولات آه، ودعوه ميدانيه افضل آه، في بيئه الايمان والتربيه افضل اعمل معاه التربويه ده كان ثمنه ان 99% من فرص الدعوه في العالم كنت بعتذر عنها نعم.
مع صاحب بالين كذاب يعني ما انا هعمل ايه ما عشان امشي في الدعوه والتربيه جنب بعض فكان ده لازم ف فعرفت ساعتها ان انا لان ناس كتير كانت بتقول لي انت اخترت غلط إيه، دول اللي مضيعينك ها ويقينا الكلمه دي اتقالت لدعاه كتير نعم.
ها ما انت ماسك في الاخوه وقاعد لوسط الاخوه ما دول اللي مضيعينك لا اللي مضيعيني دول هم اكتر ناس وقفوا معايا في حياتي صحيح.
هم اكتر ناس ربنا نفعني بيهم في دعوتي صحيح.
هم الوقت اللي جايين معايا الوقت وانا بدي الحلقه ده ايه إيه، حريصين على كل تفصيله كل تفصيله صحيح.
صحيح. في حياتك فانت انت انت عشت لاخوانك فهو عاش عشانك ربنا يبارك فيهم يا رب يحفظهم.
فما جينا بقى في موضوع يعني خالد ابن الله يرحمه يعني آه، انا طبعا انا ما كنتش متخيل ان خالد ابن هيموت نهائي آه، انا كان طفل طول صغير.
الابتلاء انا مش متخيل ان هو ايه ده عند ربنا هو نعم.
عليه هين يعني يعني ايه يعني حتى اخر يومين في حياته في غيبوبه فزوجتي تبكي في اوضه المستشفى اولا انت بتبكي ليه بتقول الدكتوره بتقول ان هو هيموت لا إله او لا إلا يا الله.
بنتي ده مجانين انت انت انت هتموت وهيعيش دي بتاعت ربنا هي تقول حالته خطر حالته مش خطر دي بتاعت ربنا انما يا بنتي ربنا بيقول انه على رجعه لقادر ومن معاني المفسرين في انه على رجعه لقادر ربنا قادر يرجع لك صحتك صحيح.
ربنا قادر ف... يعني حتى اخر يوم يعني قبل ما ابني يتوفى وكان دخل في غيبوبه آه، رقيته بسوره البقره ثلاث مرات وانا قاعد ان شاء الله آه، انا ما عنديش شك ان انه على رجعه لقادر ربنا نعم.
قادر عندك يقين في الله عندي يقين ان ربنا قادر يعمل اي حاجه نعم.
لو مات يعني ربنا حكيم في اختياراته بس انه يعيش ده مش احتمال صعب في حاجه انه يقوم تاني ده مش احتمال صعب في حاجه نعم.
فجينا قبل الفجر كده وكنت مروح بقى وطبعا كلنا قاعدين في القاهره بقى سيبنا المنصوره وبناتي قاعده في مكان ورايح لهم فلقيت مكالمه غريبه كده جت من المستشفى ف فانا مش فاهم المكالمه دي ليه او يعني آه، لا ده هو كويس وخالد كويس حسيت ان في حاجه يعني ايه آه، حسيت ان هو ما كانش مات بس حسيت ان ابني مات ومش عارفين يقولوا لي دي كانت اول لحظه اواجه فيها الموقف سبحان الله كل ما قبل هذه اللحظه انا مش مشغول غير بحاجه واحده بس الدعاء و... وان انا ازاي افضل مع ربنا في الابتلاء ده وازاي من اول لحظه عرفت ان ابني مو- يعني مرض المرض ده فيها يعني اول ما جالي ال- نتيجه الاشعه آه، كنت في مكان كده على الطريق وقفت صليت ركعتين آه، وانا قلبي بيرتجف من جوايا لان آه، مش متخيله يعني ابنك عنده ورم في المخ يعني يعني يعني كانت لحظه فعلا من اصعب لحظات حياتي يعني آه، فبدات اهدى شويه بس اول كلمه جت في صدري يا بخت من كان ابو الراجل انا هسترجل مع ابني في مرضه هسترجل معاه بالدعاء هسترجل معاه في البحث عن اي دواء في اي مكان في العالم هسترجل معاه ان انا ارقيه هسترجل معاه في اسباب الارض والسماء يعني انا مش ايه مش ه... إيه مش هطلع عيل مع ابني ابدا فسبحان الله بقى ف إيه بس بقى فالموضوع مشي كده لحد بقى يعني جت اللحظه دي انا م- هو ابني ما- يعني انا مش قادر استوعب مش قادر افكر لان ما فكرتش في دي اصلا السيناريو ده ما حطوش في بالي اصلا فانا جريت على المستشفى بسرعه انا بقى واخواني اللي معايا وانا مش عارف اعمل ايه فانا نزلت لا انا قادر اسال حصل ايه ولا انا قادر ادخل جوه وقلت لهم بصوا بس الشارع طبعا كان فاضي قلت لهم اظبطوا لي العربيه تبقى ستره ليا كده وجهوني على القبله اظبطوا لي سجاده صلاه وقفت اصلي انا مش عارف اقول لربنا ايه اللي جه في صدري بس هو حمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله
ف آه، فقعدت احمد الله سبحانه وتعالى طبعا ركوع وسجود وكده بس. آه، خلصت الركعتين قاعد مكاني ما حدش بيقرب مني مش فاهم في ايه يعني ما حدش بيجي لي ليه ما حدش بيتكلم معايا ليه آه، وخايف اسال آه، فعرفت ان هو ما ماتش يعني ايه حد خرج كده ما تيجي بقى ففهمت ان دي ايه دي مش حركه آه، حد هيعملها مع حد انه مات يعني آه، بس لولا الركعتين دول انا حسيت ان دي بروفه يعني الله سبحانه وتعالى عمل لي بروفه عشان ايه إيه، كنتش يهيأك.
اقدر اسمع الخبر مره واحده يهيئك اه يعني لقيت تاني يوم الظهر بقى لقيت الشيخ امين ودكتور محمد جلال آه، جايين الشقه اللي انا قاعد فيها يعني وخدوا تليفوني ف فصاحي بقى فاولادي بي- بناتي بيقولوا لي دكتور محمد جلال والشيخ امين بره وخدوا تليفونك انا م- يعني المفروض اللي ما بيفهمش يفهم انا ده بالنسبه لي برضه ولا يا جماعه انسوا الكلام ده يعني انا فاكر بعد ما صليت الركعتين زوجتي خرجت تبكي والدكتوره قالت لي إيه ابنك مش عايش لحد الصبح قلت لها يا بنتي انت مصدقه مين يا بنتي قسما بالله انا عندي يقين في شفائه ولو وزع على الارض لا يفيد يا بنتي يفيدها ايه هو ان مات هو بتاع ربنا انا لله وانا اليه راجعون هو ربنا يفعل ما شاء انما انت ازاي تتهزي نفسها بكلامهم بس وروحت نمت بقى فصحيت ف واحنا رايحين مستشفى بقى الشيخ امين بقى بقول له يا شيخ امين يعني كان في حديث كده هززني قوي لما النبي قال صلى للصحابي الله عليه انت خلقت اللي هو الصحابي اللي بيتكلم على ان ابنه مات يعني انت خلقت قال بل الله خلقه انت رزقت قال بل الله كان يرزقه انت هديت قال بل الله هداه فقام قعد يكلمني عن الجنه بقى وقال لي يعني ايه خالد في الجنه يا حازم آه، دي بقى اللحظه بقى اللي انا ايه كانوا وصلوا الخبر ليهم ايوه هم جايين طبعا عارفين هم خدوا تليفوني ليه؟ ما هو خد تليفوني عشان كده عشان ما افتحش التليفون اعرف اي حاجه ف وانا كنت ماشي بقى فسبحان الله يعني الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله لله أسأل الله سبحانه يبارك لكم الصبر والسلوان والحقيقة يعني حضرتك زلزلتنا أصلا ب... من أول كلمتك للجنازة إلى هذه اللحظة وربنا يا رب لولا يبارك فيك ويبارك الصلاة حواليك.
لولا نعم.
لولا كان إذا حسبها أمر فاز على الصلاة إيه إيه يعني أنت مش هتعرف تكمل في الدنيا الدنيا طلعت وحشة أوي الواحد ما كانش عارف نعم.
إن الدنيا كده بسرعة إيه ورب سيدنا موسى قال لربنا كده إن هي إلا فتنتك صحيح.
يا رب هي انت مرتب لجنه الامتحان بالمنظر ده يعني انت اللي مرتبها كده يا رب يعني هي مش ايه هي هي وحشه لان ربنا اراد انه يخليها نشتاق للجنه نعم.
فخلاص فما دام الدنيا كده هيبقى انت كل قصتك بقى ازاي افضل على طريق الدعوه الى ان القى الله سبحانه وتعالى إيه، وازاي ان انا ما اخسرش ربنا في حياتي لان انا مش هقدر اكمل الا بربنا نعم ف... ف... ففكره انك انت تفزع الى الله في اي ابتلاء في اي ازمه في اي حاجه هي دي اهم حاجه في الحياه الله المستعان جزاك الله خير جزاك آه، شيخنا الله.
الكريم من هذه المشاعر مشاعر الأب آه، أردنا أن نتكلم الليلة وكان ده اختيار فضيلتك في موضوع يتعلق بكل أسرة وحقيقة احنا دلوقتي بنعاني من ضياع الأبناء ونعاني من وجود فجوة ما بين الأبناء والآباء وكتير من الآباء بيقول لك أنا مش عارف أسيطر على الأبناء ومش مستشعر حب الأبناء ليه لدرجة زي احنا كنا بنتكلم بالحلقة اللي بنتكلم على تكة مفتاح في تكة مفتاح لما الأب بس م- ميداليته تتسمع على السلم آه الأولاد كلهم اتبسطوا ويطلعوا يجروا على أبوهم وفي تكة مفتاح أوه أوه إيه اللي جابه الوقت ده حضرتك حاسه لإنك
الحمد لله الحمد لله كثيرا طبعا آه، يعني الاهتمام بالأسرة من أهم خطوات البرنامج الإصلاحي للأنبياء والرسل الأنبياء والرسل آه، كان لهم توصيف وظيفي يعني هم جايين بيشتغلوا على 15 16 نقطة دول لو اتصلحوا العالم يتصلح من ضمن النقط دي الأسرة نعم من ضمن النقط دي إعادة دور الأب والأم من ضمن النقط دي الاهتمام بالطفل وبالمرأة الاهتمام بال بال بال بالمنطقة دي بالذات يعني آه، فيعني الله سبحانه وتعالى يقول آه، يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا اللي هم أخواته والشمس والقمر اللي هم أبوه رأيتهم لي ساجدين الله وصف الأم والأب في القرآن بالشمس والقمر عيب قوي إن يبقى بيت فيه شمس وقمر والبيت مظلم يعني أنا عايز أقول لأي أب وأم دلوقتي بيسمعونا عيب عيب ان انتوا تبقوا الشمس والقمر بتوع بيت واولادكم حياتهم مظلمه واولادكم تايهين واولادكم قاعدين قدام السوشيال ميديا انت ما انتش عارف بنتك قاعده قدام ايه ولا انت عارف ابنك قاعد قدام ايه ولا انتوا تملكوا جرأه ان انتوا تتدخلوا في عالمهم الخاص انت انت انت انت ابنك اداك كارت احمر من جزء من حياته انت ما ينفعش انك تاخد كارت احمر منه كارت احمر آه، ب- بسيط كده زي الكارت الاحمر اللي المجتمع اداه للدعاة يعني نعم.
الكارت احمر ال- المجتمع بيدي للدعاة كارت احمر دلوقتي لا حد بيشكي لهم بيشاورهم في مشاكله الاسريه زمان لو من 20 سنه يا شيخ مراتي ومشكله مع مراتي اعمل ايه يا شيخ انا في شركتي حصل مع الموظفين حاجه يا شيخ ما عادش دلوقتي يا شيخ احنا احنا المجتمع ادانا كارت احمر بس كارت احمر صامت ما احناش حاسين بيه تعرف زي ما ربنا بيقول يسالونك عن الخمر والميسر الايه دي بتوجع قلبي النبي كان بتوع الخمره وبتوع القمار كانوا بيروحوا له احنا دلوقتي بتوع الخمره والقمار ما بيشوفونا يستخبوا في الشارع التاني ما بيعلنوش عن وجودهم اصلا فده علامه آه، عدم ميدانيه وعدم نجاح مننا في النزول للناس فالناس خايفه مننا وخايفه تسالنا وخايفه تقول لنا الحقيقه الا لو رجعنا قربنا منهم تاني آه، آه، يعني فسبحان الله العظيم آه، يعني آه، كنا في نقطه آه، ح- حضرتك دلوقتي مستشعر وجود فجوة ما بين الآباء والأبناء الابن دلوقتي بينتحر بيكتب في وصيته ابويا وامي ما يمشوش في جنازتي يا الله والاب بيتصدم يعني انت ابشع منظر في المشهد كله صمت صدق الاب الأب مش واخد باله طول يا الفترة اللي فاتت.
حبيبي نعم انت انت فوجئت ان يعني انت ما حسيتش بابنك و- من خمس ست سنين اما بدا معاه ما هو اللي بينتحر ده ده من خمس ست سنين بدا مرض نفسي اه، ده عاش ليالي سودا اه، ده فكر في القرار ده بقاله سنتين بيفكر فيه ده صاحب ناس سلبيه في حياته دمرت له تفكيره ده كتب بوستات اه، على السوشيال ميديا بتاعته سوداويه واعلن للناس انه هينتحر من قبلها و- ده- وانت- وانت كأب وأم انت تبقوا كل مستنيين ده انت تبقى- قاعد في المريخ اه تمام انت كل اللي انت شاربي اصلا ما شفتش الاكتئاب على وشه مره ما حسيتش بنظره عينه ان ده محتاجك ما ما فيش ما فيش اي رسائل خالص لاقطاه منه ده, ده مش والشمس والقمر رأتهم ساجدين ده انت- ده ما فيش اي مصدر ده البيت ده ما فيش فيه الناسه مش ما فيش فيه شمس طب بعد وقمر ارد عليك يا شيخنا اقول لك انشغال الاباء النهارده اللي في ظل ضغوط الحياه الاقتصاديه ش- بيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه بيشتغل عشان مين؟ ما هو عشان الاولاد فبقول لك انا غصب عني مش ان انا مبسوط بالوضع اللي انا فيه يعمل ايه؟
آه، آه، اول حاجه الكلمه دي عشان بس ما تخدعناش مش المجتمع كله طبقه مطحونه ما عندوش دقيقه لاولاده يعني دي بدايه المجتمع مليان طبقات عندها وقت كتير قوي لولادها آه، انا من كل عشرة اعرفهم ايا ما كان هو فقير هو غني في منهم مثلا اتنين تلاته جادين قوي في الحياه وبيشتغلوا ثلاث شغلانات ومطحونين في حياتهم وفي منهم آه، سبعه حتى لو ظروفه الماديه صعبه بيسهر مع اصحابه اربع ساعات كل يوم على القهوه اه آه، بيقعد خمس ساعات كل يوم على السوشيال ميديا عايزين الاولاد احق بهذا الوقت اولادك اولادك دول ثمره عمرك دول نساؤكم حرث لكم يعني ال- ال- الحرث ده الارض المعدة للزراعه الثمره اللي بتطلع منها دي ثمره حياتك اللي هو اولادك اولادك دي ثمره حياتك هو في عندك أقل المقابل منهم في مين؟
المقابل يا دكتور حازم في اباء قاعدين في البيت وكانهم مش موجودين البيت كله قاعد وكلهم منفصلين عن بعض اجتماعيا كل واحد ماسك موبايل دي نقطه تابلت، تانية بقى اللي هو يعني حتى قيمه وجوده في البيت ما- ما- ما- لا, لا تذكر يعني اللي هو ده انا قعدت مع اولادي امبارح ثلاث ساعات يا حبيبي ثلاث ساعات يا ريتك ما قعدتهم عارف اللي بيقول لك يا ريتك ما جيت يا ريتك ما قعدتهم ليس ده لهم انت ثمن.
قاعد انت قاعد على النت نعم.
ودماغك 5% منهم معاهم آه، ودماغك حريقه من الشغل بتاعك اصلا فانت قاعد تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون آه، خ- خ- ما انت شايفهم اصلا انت دماغك كلها في شغلك انت قاعد مش معاهم انت لا دماغك معاهم ولا قلب انت مش حابب القعده انت حاسس عارف آه، آه، يعني ايه بعض النساء مثلا بتستثقل انها مثلا تحسن التفاعل للزوج او مثلا تتمكيج لجوزها آه، فانت عارف ايه آه، انا اتمكيجت لك أهو يا ست وانا ما هو لو من غير او زي- اديني جيت قعدت أهو، انا بقيت اب أهو. اب مين يا ابني فين كفاءه الوقت ده فين تحسيسك لاولادك انك فرحان انك قعدت معاهم فين انت فين انت فين قلبك وروحك وعقلك في ال- في القعده دي ثم انت راجع بعد ايه انت خد بالك انت راجع في تفاصيل كتير كانت غايبه عنك لما هترجع اه، مش هترجع بقى عم المفتش رجع قعدت قعدت- انا رجعت اراقبهم انا رجعت- انت ما ينفعش الوقت تعلق على اي غلط اصلا انت لسه انت ما انتش عارف انت بالشكل فين ده ممكن يك- يخليهم يكرهوا اصلا وجودك أق- ده ده أنا مش انت متخيل.
عايزهم يدوك فرصه تانية انهم يركبوك في عربيه حياتهم هم اللي يدوك أصلاً- فرصة.
ي- أ- يدوك زي المجتمع دلوقتي سبحان الله.
احنا دلوقتي كل اللي احنا بنعمله في الدعوه ان احنا بنصالح المجتمع مش بندعو المجتمع احنا بنصالح المجتمع عشان يرضى يركبنا معاه تاني فلما نركب معاه تاني يبدا يقول لنا يا عم الشيخ ده حصل لي مشكله كذا ده انا كنت في موضوع كذا طب انا اتعرضت لازمه كذا يا انتوا صالحتونا طب يلا بقى نشتغل دعوه طب واللي يقول لك يا دكتور حازم احنا ما تربيناش على كده يعني الواحد فينا كان ابوه يدخل البيت يبرق بس الدنيا كلها تقف يقول الامر محدش يش...
أيوة، آه، ولا ايه آه.
إيه اللي حصل في المجتمع ايه اللي حصل في المجتمع انت ما انتش واخد بالك ابنك بيضيع منك اللي حصل في المجتمع ان انت امبارح كان اخرك عدم سيطره ابوك عليك وعدم اداء الاباء والامهات دورهم كان اخرك هتشرب سيجاره الوقت ابنك هيتنصر لا اله الا الله الوقت بنتك هتلاقيها في جروب شذوذ جنسي الوقت ابنك هيروح مع مجموعات ال- ال- ممارسه فعل قوم لوط وعندهم خرايط كل واحد بيعرف اقرب ناس له في المنطقه بال application اللي عاملينه لا حول ولا لبعض ويروحوا يزوروا بعض الوقت ابنك هيلحد صحيح الوقت بنتك هتنتحر انت انت مش حاسس اللي حصل ايه هو انت انت كده هو الو- زمان كان الواحد بيمجد ابنه ي- كنا بننزل نلعب في الشارع ونجري اه، نسابق الاتوبيسات بالعجل واحنا عندنا خمس سنين والدنيا امان هو الوقت انت تعرف تسيب ابنك ينزل في الشارع انت مش واخد بالك الدنيا حصل فيها ايه انت مش واخد بالك ماذا بعد السوشيال ميديا السوشيال ميديا دي عامله بالظبط في القران زي قارون فخرج على قومه في زينته السوشيال ميديا عالم ما بعد السوشيال ميديا ده الناس شافت ثروات العالم شافت نعيم اغنياء العالم شا- كان زمان الفقير بيحط آه، ايده تحت ال- آه، راسه في الكوخ اللي في وسط آه، حشرات الغيط وينام في وسط الغيط ويقول الف حمد وشكر لك يا رب على شويه المش والعيش اللي انت رزقتهم لي قبل ما انام دلوقتي التطلعات زادت الوقت الغني نعم.
نعم. مش راضي باللحمه والفراخ اللي بياكلها يا الله الوقت الناس هتتجنن خرج على قومه في زينته لما فرعون رفع سيفه على رقبه بني اسرائيل وعلى ذبح اولاد بني اسرائيل الدعوه الى الله ما وقفتش لما قارون خرج في زينته ووراهم ملكات الجمل العالم اللي حواليه ووراهم ال- اللبس الرهيب ووراهم الكنوز والذهب والمجوهرات ووراهم المراكب والعربيات اللي عمرهم ما شافوا شبهها الدعوه اتشلت محدش راضي يسمع موسى بعدها انت دلوقتي في الزمن ده انت دلوقتي ابنك انت دلوقتي كنت بتكتشف ان الدنيا فيها متع وانت عندك 40 سنه ابنك اللي عنده سبع سنين صحيح.
عارف اكتر منك الوقت صحيح.
عن متع الدنيا صحيح.
امال ليه عيادات الامراض النفسيه بتاعت الاطفال انتشرت صحيح.
لان الاولاد دلوقتي احنا كنا عند ما عادش ال40 عندهم رضا يا دكتور حازم الاولاد يعني مهما تجيب له النهارده زي- غير زمان امراضك النفسيه وانت عندك 40 سنه بقت عند اولادك وهم عندهم 10 صحيح.
سنين صحيح.
ليه هو الامراض النفسيه كلها بسبب ايه رقم واحد التطلعات العظيمه في الدنيا اللي معكش ثمنها لانك شفت دنيا فده بيحصل لك عند ال 40 بعد ال 35 للي بقى ما سافرش زينا وقعد يعني رقم اثنين المصائب والاحزان انا اول زلزال في حياتي كان ايه مثلا موت امي الله يرحمها موت انتيمي وصاحبي مستشار محمد عدل الله يرحمه إيه بعد كده بقى لا ده اخوك مال- لا لا بدات ت- هي ايه ده هي الدنيا طلع كده انا كنت بحسبها peace وكنت بحسبها بامبي طلع كاروهات انا ما كنتش عارف ان الدنيا كده دلوقتي ابنك اللي عنده 10 سنين قاعد قدام السوشيال ميديا جميع مصايب الدنيا قدام عينه صحيح.
اللي انتحرت قدام عينه رساله الواد اللي انتحر اللي سابها لامه وابوه قدام عينه اللي يائس قدام عينه اللي... تاني حاجه ابنك قدامه نعيم الدنيا كله فلا عاد راضي ببلده ولا عاد راضي بيك ولا عاد راضي بعيشته ولا عاد راضي باي حاجه سبحان الله العظيم زمان لو كان واحد نجح وجاب مجموع كويس وطلب من والده عجله تبقى حاجه عظيمه جدا النهارده الولد عمره سبع سنين بيقول لك انا عايز iPhone 14 وعايز آه، تطلعات في حاجه PlayStation وريني وألعاب.
كده ال iPhone اللي في ايدك كده بيقول ايه يا بابا بيقول إيه كده يا وريني بابا؟
قصدي كده وريني لا كده الموضوع فعلا زي ما حضرتك بتقول آه، غير زمان خالص يعني الدنيا فانت بقى مش متخيل احنا محتاجين نعيش في زمن عيالنا انت سايب ابنك ريشه في مهب الريح نعم.
حرام عليك حرام عليك انت مش عارف ولادك فين انت فهمت الدنيا وفهمت و... واول مره اتعرضت عليك شبهه آه، واحد منصر كان وانت عندك 36 سنه نعم.
اول مره واحد شككك في وجود الله كان وانت عندك 40 سنه ابنك دلوقتي ما بين ثلاث رشاشات نار مفتوحه عليه رشاش نعيم الدنيا وبهجتها الرهيب نعم.
والعلاقات الحرام وكل حاجة بقت بتاكد زرار قدامه رشاش الأحزان والمصائب والفزع بتاع الدنيا الرشاش الثالث رشاش الشبهات يا الله.
ابنك بقى انت سايب عيل عنده 10 سنين في وسط ده ومديله الموبايل في ايده والحمد لله انه سكت عني سلم يا رب وانت ما انتش عارف القنبله هتنفجر فين صحيح.
ابنك ده هيطلع ايه انقذوا اولادكم حرام علينا نسيب اولادنا مش ريشه حازم بصراحه الموضوع ده في في الاوساط العاديه ولا حتى في اوساط الملتزمين لا لا لا الموضوع دلوقتي ما عادش لا ملتزم ولا غير يعني ممكن ملتزم بعض يتفرج عليه دلوقتي يقول لك لا دي حاجه بعيده عني جميع الابناء دلوقتي خارجين من سيطره الاباء مم.
عشان كده الروشته اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي دي دي روشته حتميه لان الاب دلوقتي هيجي يقول لي يا عم انت هتقعد توجع في قلبي ليه وهتقعد تفكرني بالبوست بتاع انا بكره تكه مفتاحه انا بكره تكه مفتاحه دي آه، كتير قوي من الابناء دلوقتي هيبقوا فاهمينها الاب اول بس ما صوت كحته قدام الباب ولا صوت سلسله المفاتيح بيضرب العيال كله قاعد يجري يت- ينزل تحت آه، آه، تحت حته ينزل تحت سرير ينزل تحت بطانيه ويعمل نايم اه و- ولحد ما ابوهم يدخل وخلاص ما فيش حد يقوم نايم والعيال يا عم كفى الله المؤمنين القتال ما هيدخل يطلع روحنا هيدخل يعمل انا بكره تكه مفتاح دي انا دخلت شفت تعليقات الاولاد على ابائهم والله العظيم لا الفزع.
يمكن ايه الفزع ده ده فيلم رعب ده انت مش اب ده انت ده انت يعني حضرتك عايز تقول لنا ان انت كاب لو دخلت بيتك وما لقيتش العيال كلهم مبسوطين وفرحانين وبيتشعلقوا في رقبتك انت لازم تراجع نفسك انت انت لازم زي ما ربنا يعني كلم الزوجه فبيقول لها وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا نعم.
لما ربنا كلم الراجل في نفس الصوره سوره النساء قال والتي تخافون ايه نشوزهن نعم.
ما قالش اعراضهن النشوز ان الست قالت على الراجل لا بقت كلمة لا عندها سهل سهل انها تتمرد عليه فربنا قال للراجل لما تلاقي مراتك اتمردت عليك ابدأ شوف السبب ايه ها هي اتكسرت من جواك هي كده انما لما كلم الست ما قالهاش وان امراه خافت من بعلها نشوزا لا لا لا او اعراضا اعراضا يعني ما حدش عايز ينام جنبها ما عادش بيضحك في وشها ما عادش عايز يبص في وشها كده ويعلق على جمال ملامحها زي قبل كده فمع الست ربنا لا لا انت هتستنى اما جوزك يتمرد عليك ويقول لك مش طايقك ده انت من اول ما جوزك ما عادش منجذب ليكي لازم تاخدي بالك بت... في واحده ثانيه دخلت في حياته في حاجه ثانيه بتخطفه منك في فربنا قال للست لا انت بقى هتبداي بدري ولازم تلقطي عارف زي الاكتشاف المبكر للاورام كده لازم تكتشفي الموضوع ده من بدري لانك عامه هتفوقي على مرحله النشوز هيكون الراجل راح منك اصلا يكون عندك سنس لازم يكون عندك سنس فبالظبط كده مع الابناء انت انت اه، اولادك لا يقلوا ذكاء عنك نعم.
ولا يقلوا في مشاكل دول بني ادمين انش- انشغال الملتزمين بالحياه الدعويه على الاولاد شايف ان ده مبرر اه، اه، ب- يعني بص يا استاذ عمر يعني اصلاح الاخرين على حساب اصلاح البيت بص استاذ عمر هو هنا كل ما شغلك عن اولادك ده اسمه شغل مش نافع انت مشغول في اصلاح العالم انت مشغول في الجهاد في سبيل الله انت مشغول في آه، آه، تغيير واقع الامه انت مشغول في اعاده الخلافه الى الارض دي قصتك اولادك ما لهمش دعوه نعم.
في حاجتين لو ما خدتش بالك منهم في حياتك هتدفع ثمنه اضعاف مضاعفه صحتك واسرتك دول الملفين اللي لو انت فرطت فيهم مش هتبقى غلطان يا عيني ده انت هترجع تدفع ثمن تقصيرك اضرب في 10 اضعاف صحتك واسرتك ما ينفعش انك انت تلعب في دول دي خطوط حمراء في حياتك نعم.
والغلابه اللي مش عايزين حد اللي عايزين حد يأهلهم للحياه دول مين يأهلهم مين هيعلم ابنك الحياه ابنك ده عايز 50 مدرب تنميه بشريه و40 واحد بتاع coaching و20 واحد بتاع اداره وتعليم قياده و10 بتوع علاج اضطرابات شخصيه وخمسه بتوع علاج تشوهات معرفيه وسته بتوع تنميه بشريه عشان يف- يطلعوا لك بني ادم مؤهل للحياه مين اللي هيعمل لك كده لابنك بلاش تكون في انت حي- اللي لازم نعم.
تعمل ده بلاش تكون في حياه ابنك مجرد ATM
اي تي ام انت كارت ATM هذا الاب اللي بيسافر بره وياما بيتعرض علينا مشاكل صحيح.
اول ما بيرجع آه، هو طبعا بيرجع بقى لمده اسبوع او 10 ايام ويا اولادي حواليه وحبايب وبتاع.
قلبي اولاده بقى بالدموع بقى بيودعوه يا بابا وهو لو قعد اسبوعين هيفهم الدموع دي حقيقتها ايه يعني نعم.
هم فعلا ده صعبان عليهم بابا بس بابا اللي بيدي وبيمشي آه.
اول ما بابا بيرجع ويقول لهم انا قعدت معاكم يا اولادي لا يا حبيبي بعد شهر واحد ده حقيقي ارجع يا حبيبي تاني حقيقي.
انت جاي تخنقنا آه.
وانت ايه القناه اللي بتتفرج عليها دي اه عاو- انت راجع اب بعد ما خربت آه، آه، بعد ما خرب البيت انت راجع امتى تعمل اب آه، يعني خلاص ضاعت لا ما ضاعتش بس آه، آه، ال U-turn بتاع تصحيح وضع الاسره تستدرك ما يمكن استدراكه الاستدراج له فن بقى نعم.
سواء انت في مرحله م- مبكره او في مرحله متاخره إيه إيه اللي هي لما يجي اب بقى يقول يا جماعه طب انا خلاص دلوقتي انا عارف ان انا دلوقتي اولادي بيضيعوا قدامي واولادي بيكرهوا تكه مفتاحي او ما بيكرهوهاش بس انا مش لاقي اولادي وانا مهدد ان انا لما اكبر ما اقعدش الاقي اولادي في حياتي يعني ما انساش ابدا آه، آه، واحده دكتوره آه، يعني يعني اثرت فيا جدا كنت انا وزوجتي بنستشيرها في تربيه اولادنا يعني وعاملين معاها لقاء زوم وكده آه، فبقول لها انا جايب لابني مربي آه، متفرغ لتربيته و- و- وجيت على حاجات كتير جدا في حياتي عشان ايه عشان يبقى له مربي انا مش مش ماشي مع نظريه محفظ نعم.
قران انا بجيب لاولادي مربي يعني بجيب لي بناتي مربيه تمام.
مربيه بعمل لها منهج هتشرح لهم كتاب الاسماء الحسنى بتاع مثلا لانك الله آه، وهتشرح لهم كتاب مثلا آه، كذا وهتديهم كتاب كذا وتديهم كتاب تفسير سوره كذا يعني ايه آه، انا عايز اربي ولادي وحفظ القران جميل وعظيم ف يعني يعني فكنت جايب ل- لابني آه، مربي عشان آه، آه، يربيه وطبعا ده بقى ايه آه، يعني حاجه بتيجي على ال- ال- آه، الدخل بتاعتك ولكن ده آه، حق اولادك عليك صحيح.
انك انت تعمل كده لابنك وانك انت تعمل كده لاولادك آه، كنا بنفتقد نقطه ايه وانا بتكلم في النقطه دي كان في نقطه مهمه كده كنت عايز اعلق عليها آه، راحت مننا هتيجي تاني الله المستعان طيب خليني اقول لحضرتك انا استوقفتني عباره واحنا بنتكلم في بدايه الحلقه وانت بتقول انا هسترجل في حياه ابني وفي نفس الوقت ربطتها بعباره حضرتك كنت واحنا بنحضر اللقاء قلت يا بخت من كان ابوه راجل اه طبعا يا بخت من كده يا أبو راجل تقصد بيها ايه؟
يا بخت من كان ابوه راجل في كل حاجه يا بخت من كان ابوه راجل من اول اختياره لزوجه تنفع امه امم وكلمة أم دي من أما ما أما ما دي يعني يا أم القبلة قبلة الأم دي قبلة نعم.
الأم دي مش حاجة قليلة في الحياة الأم دي قبلة العيال لحد آخر لحظة في حياتها وحياتهم الأم ده ربنا يقول والقواعد من النساء الناس فاكراها يعني العواجيز قواعد دي قواعد البيت اللي هي العواميد اللي قايم عليها البيت ده عمود البيت اول ما الام بتموت العيال بيتفرقوا اصلا ما عادش بيشوف بعض تاني فالام دي دي دي حاجه دي, دي اللي موقفه البيت ام دي حاجه يعني في غايه الاهميه بدايه من اختيار الام بداية من اختيار الأم يا بخت من كان أبوه راجل وهو بيختار له الأم اللي, اللي تنفع تربيه أنا مش بختار واحدة استمتع معاها آه، لذة الجسد بس يا بخت من كان أبوه راجل في نيته في إنجاب الابن من أول نيته أنا عايز ابني ليه يا بخت من كان أبوه راجل إن الطفل في أول 15 سنة في حياته بيبقى لسه مش قادر يقود حياته نعم.
المفروض إن الأب هو اللي حاطط لابنه خطة بناء في ال 15 سنة دول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعني- يعظم نعم.
وهو يعظه ويعظه آه، مضارع مستمر يعني انا مش بقى هو هو ما انت مالكش بديل عن ابنك انت مايسترو عمليه التربيه لابنك انت المايسترو صحيح مش انت المربي الوحيد هتجيب له محفظ قران هتجيب له مربي هتوديه اماكن ياخد دورات تنميه وتنميه مهارات هتوديه اكاديميات رياضيه عشان تبني جسم انت لازم تبني ابنك جس... وزادوه بسطه في العلم والجسم انت مسؤول انك تبني ابنك في العلم وفي الجسم ان ابنك يطلع من اهل العلم في الدين ومن اهل قوه البدن وقوه الجسم انت دي مسؤوليتك وابنك يعرف الكلام ده منين صحيح.
ابنك بقى من اول سن ال 15 يبدا يستلم مسؤوليه قياده حياته انما انت لحد سن ال 15 انت مسؤول عن بناء مهاراته بناء ثقافته بناء عقليته بناء نفسيته بناء شخصيته تاخده معاك تدخله في شغل شغلك ت- تمسكه مصاريف تشاركه.
البيت تخليه امكم في البيت تخليه يؤم اخواته وانت مش موجود تخليه يعني انت- بتزرع في روح المسؤوليه بتزرع فيه روح الم- انت بتزرع فيه كل حاجه انت بتزرع فيه روح المسؤوليه وبتزرع فيه المرجله وبتزرع فيه الشجاعه ودايما تقول له ان انت مكاني في البيت و- و- واكبر بيه قدام اخواته وقدام والدته ويكون ليه راي يعني طبعا نعم.
وت- وتدي له دعم نفسي جبار وتكتشف مشاكله النفسيه وما تتمناش عنها و- ومن- ابنك محتاج دكتور نفسي توديه صحيح.
ابنك محتاج دعم نفسي تدعمه نعم.
ابنك عنده فوبيا معينه تشترك معاه في مواجهتها ابنك عنده مشكله في التصور ابنك ده صاحبك ما, ما تسفهش من مشاكله دي نقطة خطيرة تانية بقى خالص اللي هي لو جيت تقعد معاه وقت بقى آه، آه، انفعل شوية مم.
اندهش بمعنى؟
شوية. يعني انت بت... آه، يا بابا تعالى ده انا اتفرجت على حاجة جميلة قوي مقطع حلو عايز افرجك عليه آه، آه، آه، بص للمقطع بعينيه مش بعينيك جميل يعني ما تقيموش بت... اوعى تحتقر اهتماماته اوعى تحتقر مشاكله اوعى تحتقر الامه اوعى تحتقر آه، الحاجات اللي بيفرح بيها اوعى تستقل بيها ارجع لنفس دماغه بص للحياة بعينيه وبنظرته هو لانك لو ما احترمتوش انت خلاص هتكسر اكبر جسر بينك وبينه هو جسر لغة الحوار نعم.
لازم يبقى في لغة حوار بينك وبينه عودا على بدء كنا بنتكلم على ال ATM وان الاب اللي جاي في حياه اولاده بعد غيبه طويله وجاي يوجه وحضرتك دخلت منها على مساله ان انا فكرت في توفير مرور او بيقول لك اصلح ازاي اه اه يعني يعني كل بقى يقول لك كده طب اعمل ايه بقى طب اعالج ازاي ما تكربجنيش ما تجلدنيش اعالج ازاي تعالج ازاي رقم واحد اللي هي عكسها بقى الموبقات التربويه السبعه بقى تمام.
رقم واحد اول علاج فهم وظيفه الاب مم.
هو انت فاهم يعني ايه اب هو حضرتك فاهم يعني ايه ام مم.
اه ب- باخدهم في حضني وبذاكر لهم وبطبخ لهم وبمسح الشقه و- ماشي.
واستخسر في نفسي وادي لهم وكل آه، كلام لا، لا، لا، لا.
آه.
حضرتك كل ده في- ايه التوصيف الوظيفي لكلمه اب؟ ايه نعم.
التوصيف الوظيفي لكلمه ام؟
مم.
في حاجتين لو خرجوا من التوصيف الوظيفي للاب والام جزاكم الله خير على الحنان والاحتواء كل ده حب وحنان واحتواء انما ده مش مش ده الدور الاساسي نعم.
رقم واحد التربيه رقم اتنين التاهيل للحياه والتربيه غير التاهيل للحياه التربيه انك تربي ابنك تربي ابنك ايمانيا تربي ابنك علميا اللي هو بقى زاداه بسطه في العلم والجسم و... وانك انت انك انت ت- تودي تربي ابنك تربيه تقعد مع ابنك تشرح له ايات القران اه في محفظ قران بس انت موجود في حياته بتحفظه مفيش حاجه اسمها انك رميت ابنك لمسؤوليات يعني انا بنصح الاخوه اللي معاهم فلوس فعلا بنصحهم من قلبي والله بنصح الاخوه اللي معاهم فلوس آه، آه، مش معاهم فلوس كتير يا عم تعالى على اكل البيت ده اهم من الاكل يعني يعني خ- يعني خ- نصص مز- ميزانيه الاكل في البيت و و وتعالى على نفسك شويه ان كنت من امامات الله هات لابنك مربي هات لبناتك مربيه الوظيفه مربي الاولاد ده انا شايف انها شوف وظيفه كم واحد فينا يا دكتور حازم مهتم ان يجيب لابنه مدرس كيمياء وفيزياء واحياء ورياضه وانجليزي لكن لما تيجي عند القران حتى هو بيتناقش مع مدرس القران يبدا يتكلم معاه في الفلوس والماديات لحد ما يطفشه يعني بيجي على الموضوع المربي وهو اهم حاجه بي...
لا و- والمصيبه اكتر يقصيها من كده تماماً.
بقى آه.
المصيبه اكتر من كده مش لحد ما يطفشه وصل المر... وصل محافظ القران بكام في الشهر؟ إيه، بس 300 جنيه في الشهر بس تمام ها مثلا يعني آه، هنقول متوسط في اقل من كده وفي آه، اكتر من كده فمدرس الكيمياء والفيزياء بكام؟
اه آه، ده ده ممكن ياخد في 300 دول في حصه نعم.
فبقى مين اللي بيشتغل في تحفيظ القران؟ المنخرقه والموقوظه والمترديه صحيح، أحسنت.
طبعا في ناس افاضل ما, ما لا يصلح يكون مربي ما لا م- م- نعم.
م- يعني هو محافظ وهي- بالقرآن هيعيش المربي.
إزاي؟ آه.
إيه، هو اه فبقى اللي بيشتغل مين اللي بيشتغل حاجه ثانيه نعم.
طب اللي لقى بديل يا عم انا هاجي لك اشتغل لك ده, بالثمن ده, ده بيناقشه في الماديات ويشكك في اخلاص المحفظ انت زي عينك على الدنيا كده انت انت لما تجيب محافظ بدنك اللهم صل على- ويجعلون لله ما يكرهون ده نعم.
لازم يكون ت- تحت- زي ما بتشوف احسن مدرس احياء صحيح احسن مدرس شوف احسن يعني محافظ مش مجرد محفظ لا مش مجرد محافظ تاني حاجه منتقده في المشهد ده وان كان ده شيء طبعا طيب وجميل ان كل الناس دلوقتي بقى عندها وعي ان احنا نجيب محافظ بس المحافظ غير المربي نعم انت عايز تجيب واحد واحده تشرح لبناتك اسماء حسنى تشرح لبناتك شرح معاني الجزء 30 اه يعني يا راجل يكون على علم يعني عشان يدي حاجه زي كده مش مش مش على أي حد الاقل يعني.
في اللي هي آه، بتديه نعم.
واحده تدي ل- واح- واح- واحد يدي لابنك يخ- ده من اعظم معاني التربيه يا جماعه عوده او ايجاد وظيفه المربي الخاص في البيت والمربيه الخاصه في البيت آه، آه، ده اهم من التعليم لان ابنك فعلا المعاني اللي هياخدها هتفرق معاه في حياته نعم.
الوظيفه الثانيه بعد التربيه التاهيل للحياه التاهيل للحياه يعني ايه انك تبني نفسيه ابنك ما ينفعش ابنك يبقى مريض نفسي انت ما تعرفش ما ينفعش ابنك يبقى عنده اكتئاب وانت ما تعرفش ما ينفعش بنتك بيجي لها panic attacks وانت ما تعرفش بنقعد حرام نرمي- عليك بنقعد نرمي الاتهامات على بعض يعني انا ارمي اتهام على مراتي و... وان انت المقصره وانت وانت وانت وش- وشايل نفسي انا من الموضوع تماما زمان آه. حد كان في عيلتنا وجاله وسواس قهري آه.
آه. وابوه طبعا اتقهر ابني البكري يجيله وسواس لا و... لا ايه انا مريض انا اقصد حرام عليك بنوع نوزع الاتهامات وما بنشوفش الحل و- و- و- وبدل ما نفكر مين الغلطان تعال نفكر مين الخسران صح كده دلوقتي ابنك دلوقتي مريض نعم.
روح وديه لدكتور شاطر بدل ما هو بقى يروح يضيع نفسه صحيح.
وبدا حرام عليك انت نايم الوقت وابنك بيتكوى بنار المرض النفسي نعم.
على الفراش آه روح شوف آه، مشاكل ابنك النفسيه آه طب انا عايز ادعمه بقى واعالجه مش قادر ان ابني ياخد آه، ادويه نفسيه خلاص حبيب قلبي مفيش مشكله 99% من العلاج النفسي في وجود داعم نفسي جنب الشخص خليك انت هذا الداعم خليك انت ادعم ابنك واقعد اتكلم معاه آه، آه، ادعم بنتك ما تقولش مش فاضي يعني هسيب حياتي ودنيتي وشغلي عشان اقعد جنبه يعني انت بتعملي ايه كأم يعني مش فاضي دي مش فاضي لايه بقى ما هو يعني يعني هو بعد انت, خساره ابنك انت عايز ايه انت عارف انت هتخسر ايه صح صح انت عارف ايه اللي هيحصل بعد نعم.
كده اصل هو مش فاضي ولاقيك قاعد لي ساعتين على الفيس بالليل مم.
حرام عليك بقى مش فاضي ولاقيك آه، آه، يعني كل يوم آه، ساعتين بعد ما تخلص شغلك آه، أصحابك.
مع اصحابك قاعد على ناصية شارع ولا انا يعني ابنك بدل هو محتاج خل- يا بخت من كان ابو راجل يا جميل بخت أوي يا من كان راجل.
ابو راجل مع ابنه ساعه ما ابنه يتعب راجل في تربيه ابنه راجل في تاهيل ابنه للمستقبل ابنك هيخرج مش عارف حاجه ابنك هيخرج لا معاه تعليم بحق وحقيقي ثقافه بتاهله للحياه ولا عارف الدنيا ولا مؤهل للتعامل مع الحياه ولا هو فاهم حاجه للحياه ابنك ما عندوش مهارات يتخرج بيها انت كل اللي انت بتعمله ده ابنك بياخد في ايده شهاده مش هيعمل بيها حاجه ولا عادت في الواقع تساوي حاجه صحيح.
الا غير انه يتجوز بيها انت انت يعني لو ما فكرتش في ابنك هتفكر لمين ولو ما يعني ده اعظم استثمار في حياتك انك ت... انك تربيه يعني وتاهله ما للحياه يكونش انشغالك كله منحصر في انه يحصل على شهاده دراسيه كويسه يبقى معاه مؤهل دراسي حلو يبقى دكتور مهندس راجل اعمال ايا كان يعني يبقى ده كل ج- انشغالك كله م- م- في الحته دي بص يا استاذ عمر هو ربنا وفر عمرنا احنا للاسف الشديد ودنك من هنا جحا آه.
هو ربنا قال إيه إيه رب ابنك حلو طب انا ما عملتش كده الواد جه في ثانويه عامه في الاخر ما جابش مجموع الواد لو ما خدش الدال او خد الميم الواد مستقبله ضاع يا دي الخيبه كارثه عايز اعمل خطبه الجمعه اسمها كارثه تربيه الاطفال على قله الحيله ابنك هيعمل ايه في الحياه دي الحياه الوقت دي عايزه واحد مشغل دماغه وواحد بيعرف يتصرف وواحد بيعرف يتكحرت وواحد ما بيعطلش وواحد بيدور على ألف حل عشان يوصل انت بتطلع واحد قليل الحيله ففي الاخر الدال او الميم طب عشان يجيب دال او ميم لازم كليه خاصه طب الكليه الخاصه الوقت دي بقى قعدت في اسيوط في سينا في بتاع اه، وتمنها 200 مش كده جنيه في وبس.
السنه انه يضحي يودي بنته بل- بلاد زي اوكرانيا وروسيا ويضحي آه، ده بيها كل تماماً ما يقول لك البنت عشان هتجيب تجيب لها الدال مستقبل جديد.
والميم اه طيب يعني آه.
انت الوقت ما قدامكش ويرجع لنا مشاريع بقى شيوعيين بقى من هناك يعني حتميه المجتمع دلوقتي ان انت ما عادش قدامك بديل خلاص نعم.
هعمل ايه البنت قدامها جالها كليه صيدله في جالها كليه طب في اوكرانيا هقول لا طب جالها كليه طب في جامعه مثلا الملك سلمان اللي بيني وبينها مثلا 600 كيلومتر او جالها مثلا كليه علاج طبيعي في في جامعه جديده من الجامعات الاهليه في اسيوط هعمل ايه أه، خلاص ماشي انا مش هناقشك انا لو انا يا ابني في الجو ده انا ما اعرفش انا هعمل ايه يعني انا ما اعرفش اخد قرار ساعتها ايه انما انا عايز اقول لك انا عايز اقول لك حاجه تانية إيه إيه انا عايز اقول لك انت ايه اللي خلاك توصل لموضوع المرحله دي انت انت فضلت ساكت لحد ما فجاه حصل انفجار في حياه ابنك ومين قال لك ان الدال والمين هي الطريق الوحيد للسعاده وانت لما تطلع ابنك بالمنظر ده الدال ولما تيجي تشوف الدال والمين في المجتمع عاملين ايه في المجتمع 90% من الطبقه الوسطى واقل طبقات الطبقه الوسطى الدال والميم الدال والميم ما بيخلوش ابنك غني ولا حاجه الاغنياء غ- معظمهم الناس اللي ما عندهاش قله حيله الناس اللي بت- حاولت الف محاوله الناس اللي اتطحنت في الحياه لحد ما فهمت الحياه ماشيه ازاي وبعد كده تجروا وبعد كده ربنا فتح عليهم في افكار جديده وربنا فتح عليهم بعد كده ملايين ومليانه فانت ف يعني إيه، تأهيل أولادنا للحياة مش مسؤولية قليلة إيه، أولادنا النهاردة إحنا بنبنيهم وهم بكرة هيبقوا أعظم سند لينا في الحياة إيه، لازم تفهم وظيفة الأم والأب إيه ما ينفعش الشمس والقمر يبقى البيوت مظلمة وهي فيها لازم تدي لأولادك وقت لازم الوقت ده يبقى وقت انت حبه ما هوش وقت انت قاعد دماغك مش مع اولادك لازم الوقت ده اولادك يحبوه يبقى الوقت كله هزار تبوس ايد بنتك تحضن ابنك تشبههم ت- ت- عاطفيا.
تعمل لهم مساء وقت جو جميل صاحبهم قاعد ما يبقاش كله نقد بقى والمفتش كرومبو راجع بقى للعيال عشان ينتقد آه، لازم آه، ما, تحت... ما- ما ما تنهمش في اختياراتهم وتحترم اختياراتهم آه، حاجات لازم تنشئ لغه حوار بينك وبينهم لازم تركب معاهم عربيه حياتهم لازم توجد اهتمامات مشتركه بينك وبينهم تذاكر لهم ت... حتى لو جزء بس كده آه، تشترك في هوايه معاهم يلا نروح الجيم كلنا مع بعض لازم تشوف حل اولادك بيضيعوا منك هي دي الرساله بتاعت الحلقه دي اولادك بيضيعوا منك فعلا نعم.
قبل ما تتصدم ان ابنك آه، انتحر وساب رساله ابويا ما يمشيش في جنازتي ولا بنتك آه، على علاقه كارثيه بحد ولا ابنك الحد ولا بنتك آه، دخلت تعلق على بوست انا بكره تكه مفتاحه آه، قبل ما تتصدم فوق لاولادك واعرف ان لهم حق عليك شرفتنا ونورتنا وكترتنا حبيبي.
حقيقة احنا سعداء حبيبي.
جدا بوجودك معنا النهارده اثريت لقاءنا وكعادتك يعني لكن احنا أصلاً.
عايزين وعد امام المشاهدين ان احنا لا نحرم من وجودك معنا في برنامج الحياه ان شاء الله باذن الله شرف لي الله يبارك فيك ربنا ينفع بيك شيخنا الكريم جوارك لا يمل بل كله النفع والاستفاده احسن الله اليكم جزاك الله مشاهدينا الكرام في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لاخي الحبيب فضيله الشيخ الدكتور حازم شومان على هذا اللقاء سائلا المولى سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياه بما قال ومن هنا الى القاكم باذن الله في حلقه جديده من حلقات من الحياه لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته